بشر وهدية طوق النجاة والهادي البشرية في كل حرف سواد بين السطور معجزات في كل قصة جوه الكتاب في عظام هو الدليل في طريق سواد نمشي بإيدنا ماسكينه ونتحمى فيه في كل شبر في أرض الله كتاب الله رب العباد سواه يبقى لنا طارق نور وخير لكل الحياه
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلا بيكم وربنا يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام يجعل رمضان السنة دي بركة علينا ويعزنا ويفتح علينا وينصرنا يحفظ بلادنا يحفظ العراق وفلسطين ولبنان والسودان دارفور يحفظ مصر والمغرب والجزائر والمملكة السعودية يعني نشوف أيام عز وبركة و- ونهضة يحفظ بناتنا وولادنا يا رب في الأيام العظيمة يعزنا ويكرمنا يا رب يا رب يا رب حلقة النهاردة الجزء الثاني من موسى والخضر امبارح كان كلام كده جامد والعلم وال يعني النهارده هيتعلم ايه موسى؟ ايه العلم اللي هياخده موسى؟ و... والخضر زي ما بقول لكم شخصية مبهمة شخصية يعني غامضة ظهر فجأة واختفى فجأة اسمه ايه ما نعرفش سنه ايه ما نعرفش عاش قد ايه ما نعرفش آه بلده ايه مين مراته مين ولاده الغموض ده هيبدا الحقيقه يتفسر النهارده بس خلوني ابدا بدايه قبل ما ادخل في في التفاصيل ايه العلم اللي عند الخضر موسى جايبه مشكله جايب مازق فرعون متسلط علينا ايذاء ظلم اضطهاد مش لاقيين مخرج للي احنا فيه تعال يا موسى اخرج من العالم الذي انت فيه وانطلق مع الخضر ولذلك كل رحله يقول لك فانطلق فانط... مفيش ورقه وقلم مش هيقعد بقى يعلمه اكتب يا موسى الايمان بالقضاء والقدر العليم الحكيم لا لا لا لا لا, لا, لا. تعليم ل... للعقيده عملي وده احسن تعليم على فكره الناس اللي بتقعد تدرس عقيده احسن تعليم للايمان عملي بالحياه بالقران يلا يا موسى فانطلقا هننطلق في ثلاث رحلات لتت طب ايه ايه هتعلموا ايه ايه العلم اللي عند الخضر علم الغيب تعليم الرضا عن ربنا عمليا عنده علم القضاء والقدر عنده علم اليقين بالاسماء الثلاثه العليم الحكيم الرحيم يا جماعه ببساطه كده الخضر يجسد الغيب الخضر تجسيد لقدر ربنا افهمكم اكتر ربنا هيوري موسى ثلاث قصص في الحياه ثلاث قصص كل واحد فينا اختار القران اختار وربنا سبحانه وتعالى اختار اكتر ثلاث قصص بتوجعنا كلنا قصص في الحياة وكل واحد فينا بتلمسه في حتة قصة الرزق لما تخسره قصة فقد الأحباب خاصة الأولاد قصة تأخر الجواز تأخر الخلفة تأخر الفلوس تأخر الرزق وإن حد تاني هو اللي ياخده بدلك وإنت شايفه ما يستحقش دي قصص حياتكم هجمعها لكم في موسى والخضر وهتورينا إيه يا رب هوريكم اللي بيحصل لكم في حياتكم الفصل الأول وبعدين اوريكم تيجوا نشوف اخرها تيجوا نشوف اخرها القدر هيعمل ايه وتشوف انها كانت رحمه تيجي اوريكم الرحمه والحكمه اوريكم في ثلاث حاجات وانت بقى قيس على بقيه عمرك هو ده اللي هيعلمه الخضر يا موسى اذا كان فرعون اذاكم واذا كنت انت جايب المازق ده في حاجه فوق فرعون اسمها قدر ربنا كله رحمه وحكمه ارجع يا موسى ونفسيتك مختلفه بعد ما انت جاي وانت تعبان من اللي حاصل في بني اسرائيل وانت كمان ارجعي بعد القصه دي لعالمك الخاص وانت اكثر اشراقا ونجاحا قصه موسى والخضر بتعلمك فكره لعله خير حد عارفها قصه شهيره جدا بي- قصه رمزيه تضحك بيقول لك ان كان في ملك ووزير فالملك آه، عنده وزير كل ما تحصل حاجه يقول له لعله خير كل ما تحصل حاجه يقول له لعله خير والملك طهقان يعني- يعني مش شايف لعله خير دي فالملك طلع بيصطاد فالرمح عمل في صباعه جرحه قطع له صباعه فالوزير قال له لعله خير فاتجنن الملك قال لهم حطوه في السجن فقال له لعله خير فحطوه في السجن بعديها باسبوع الملك طلع يصطاد جاي ي- يصطاد طلعت قبيله من القبائل الهمجيه اللي بت... عايزه تقدم قرابين للنار بشر فمسكوا الملك وعايزين يقدموا قربان فخلاص بقى كتفوه هيحرقوه لقوا عيب في صباعه قالوا عيب نقدم قرابين فيها عيوب فقاموا فاكينه وماشيينه لعله خير فقام راجع للوزير طلعه قال له طب انا عرفت لعله خير ليه لكن انت لما دخلت السجن قلت لعله خير ليه قال له يا مولاي ما انا لو كنت معاك كانوا- كانوا خدوني انا تعرف تبص للحياه بفكره لعله خير تعرف تبص للحياه بالايه اللي بتقول وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم انت عارف انت لو لو كتبت الايه دي وعشت بيها خلاص والله تلات ارباع همومك تزال العليم الحكيم الرحيم انا راضي يا رب انا راضي عن افعالك يا رب لو طلعنا من النهارده يا جماعه راضيين عن ربنا ياه ده الخضر يعني الخضر ايه الخضر ما هو الغيب مش هينفع يجي لك ي- ي- يكلمك وانت لا تراه فربنا اختار شخص يجي فجأة ويظهر فجأة ويختفي يمثل الغيب يجسد الغيب تيجي اوريكوا تيجي اوريكوا عشان تعرفوا ان ربنا رحيم وحكيم بيكوا تيجي اوريكوا الغيب متجسد في بني ادم يتحرك مع موسى وتاخدوا القصه دي في القران في سوره الكهف وتشوفوا ازاي الغيب بيتحرك في حياتكم هديكوا ثلاث قصص وقيس انت بقى على بقيه حياتك وثلاث قصص داخله في عظمكم داخله في حياتكم مش اي ثلاث قصص مش قصص هامشيه في قلب حياتك ها عشان ترضى بقى بعد كده الله شوف شوف اهي دي اهي دي لوحدها الرحيم والحكيم يلا ندخل في ال- في القصه موسى راح ال- المسافه الرحله فانطلق كلمه فانطلق دي تحس آه، اطلع بره الصندوق اطلع بره مشكلتك اخرج الى عوالم الله العظيمه اخرج الى الفضاء انظر الى الغيب انظر الى قدره الله في الكون اطلع بره مشكلتك عشان كده الثلاث رحلات هيعملوا كل رحله فانطلق اطلع بره الصندوق انطلق جميل القرآن جميل جميل جميل انطلق ثلاث انطلاقات هيعملوا ثلاث رحلات كلها احتكاك عملي وعلاقات بالجماهير وعلاقات بالناس ومشاكل الناس ومصايب الناس آه، رحلة بحرية ورحلة برية ورحلة قروية القرية من القرى آه، رحلة لها علاقة بفقد الأرزاق ورحلة لها علاقة بفقد ال- ال- بالموت وفقد الأحباب ورحلة لها علاقة بتأخر الأرزاق وال و و و يعني وفقد الأشياء آه، رحلة مع مساكين ورحلة مع شباب ورحلة مع بخلاء وأيتام يا داخل في وسط المجتمع ال الإيمان واللي عايزين يتكلموا في الدين لو منعزلين عن الناس وبيتكلموا من برج عاجي مش هيوصلوا القصة داخلة في أعماق الناس خش في وسط الناس عالج مشاكل الناس شوف مين عايز يتعالج من تسرب من تعليم شوف مين عايز ي- ي- يتعالج بدنيا انزل للقرية انزل للأسرة ساعد الناس يلا نشوف ال- الرحلات الثلاثة الرحلة الأولى ها النبي صلى الله عليه وسلم يحكي والنبي صلى الله عليه وسلم بيحكي القصة والقرآن بيحكي القصة و- و- ولأنها مهمة فانطلق يمشيان على ساحل البحر حتى إذا مرت سفينة فناداها الخضر فعرفوه واضح أنه كان معروف لأهل البلد فعرفوه فطلب منهم أن يركبوا معهم هو وموسى فركبوا ورفضوا أن يأخذوا منهم الأجرة يا على فكره دول مساكين يعملوا بيشتغلوا في البحر واضح ان دي شغلتهم وده آه ان هم بينقلوا واضح انها سفينه ركاب وان هي يبدو انها في نهر وبتنقل ناس من بر ل- لبر وواضح ان هم بسطاء لكنهم ولاد بلد عندهم شهامه آه محتاجين فلوس لكن ركبوا موسى والخضر ببلاش آه تقديرا للخضر وحبا لل- للخضر آه، ركب موسى وال- و- و- والخضر آه، اول ما ركبوا فاذا بعصفور النبي بيحكي فاذا بعصفور ياتي على السفينه يقف على السفينه ثم يمد منقاره الى الماء وياخذ قطره او قطرتين عارفين عصفور هياخد ايه من الميه اه الخضر ما بيفوتش التعليم بوسائل الايضاح الطبيعيه فقال الخضر مو- لموسى كم أخذ هذا العصفور من ماء البحر فقال موسى قطرة أو قطرتين فقال يا موسى والله ما علمي ولا علمك إلى علم الله إلا كما أخذ هذا العصفور من هذا البحر بيمهده أصل أنت هتشوف حاجات مش هتفهمها عقلك وهتقول ليه يا رب حصل كده ليه الملايين دول يموتوا فين الرحمة آه، أنت ما تعرفش حاجة يا موسى أنت عارف علمي وعلمك لعلم ربنا زي واحد جه قدام البحر عارفين الأطفال اللي بيحفروا قدام الرملة على رملة على الشواطئ في الصيف يحفروا حفرة زي واحد جه يتخيل طفل حفر حفرة وتمنى ان هو يجيب مية البحر يحطها في الحفرة اهو دماغك انت بتتكلم في ايه يا موسى ما علمي ولا علمك الى علم الله الا كما اخذ هذا العصفور من هذا البحر عايز تقول لي ايه وشوفوا ما بيضيعش الفرصه الخضر ويا ريت ولادنا يبقى اول حاجه تعليم عملي ولادنا ما بيتعلموهوش كل تعليمنا نظري لا هو فانطلق مفيش ورقه وقلم اتنين تعليم بوسائل الايضاح الطبيعيه في الحياه يا ترى في في مدارسنا كده؟ مفيش في مدارسنا كده. كل ده في القرآن؟ كل ده في القرآن. نكمل ونشوف وضعنا في التعليم عامل ازاي. ها ماشي شرب العصفور من البحر ومكملين ركبوا جوه السفينه، السفينه بدأت تتحرك واذا بالخضر يعمل حاجه غير عاديه. ينزل لقاع السفينه ويتاكد ان مفيش حد من البحاره شايفه. ويقوم جايب فاس ويقوم خارق السفينه. ويعمل فيها خرم ما يغرقهاش بس لو فضل كتير تغرق يعيبها عمل عيب شديد في السفينه وقام واخد اللوح وبص محدش شايفه وقام رميه في البحر شت. موسى طبعا سيدنا موسى انت متخيل سيدنا موسى طبيعه شخصيته عامله ازاي بص الايه بتقول لك ايه ها اول ايه بقى نشوف اول آه، رحله آه، الآية رقم 71 فانطلقا حتى إذا ركب في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا ودموع الأطفال ولاد الناس الغلابة دول ذنبهم إيه ودول مصدر رزقهم إيه اللي أنت عملته ده إيه الظلم ده لقد جئت شيئا إمرا الخضر لا تعليق صامت ومسك يعني ما, ما, ما تهزش من كلام سيدنا موسى قليل الكلام قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا هو ده تعليقك القدر أحيانا بيكون صامت وانت ما بتعرفش ليه والقدر ما يقولكش يمكن تعرف بعديها ب 20 سنه عشان كده هتحصل الثلاث قصص وتعرف حلهم في الاخر لان ده اللي بيحصل في حياتك او ما تعرفش خالص وتموت لكن مسلم لربنا راضي عن ربنا دي القصه الاولانيه ما عنديش تفسير انا انا مش قلت لك ما تسالنيش لغايه ما اقول لك الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا سيدنا موسى مسك نفسه قال ها رد عليه وقال له ايه قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عسرا انا متخيل بقى نزلوا من السفينه طبعا سيدنا موسى طب والمشكله دي مالكش دعوه طب نقول لهم انا عاملها عشان ما يعرفوش انزل وصلوا للشط نزلوا سيدنا مو... انا عايزك تتخيل بقى سيدنا موسى وهو ماشي جنب الخضر احاسيس سيدنا موسى عامله ايه طبعا متضايق باين عليه انه متغير والخضر ثابت و- شخصيه قويه الخضر على فكره ش... يعني ما, ما... ما تهزش ما قالوش طب هقول لك هقول لك ما تزعلش لا لا لا لا الق... ب... ال- الخضر بيجسد القدر هكذا بيحصل في حياتنا صامت بس هتعرف خليك واثق ألم أقل لك مش بقول لك أنت ما عندكش صبر كأنه بيقول لنا تحس إنه بيكلمنا نزلم وماشيين أكيد سيدنا موسى يا ترى بيدور في ذهنك إيه يا سيدنا موسى فكرة العصفورة طب هو ليه قال لي قبلها العصفور هل له علاقة طب ليه يا رب جبتني ليه طب ده علمه أكتر مني طب هيعلمني إيه إيه اللي عنده بس يا رب انت مش ممكن تكون جبتني الا وفيها حل لمشكله بني اسرائيل حصبر مكملين الرحله الثانيه ها الرحله الثانيه بقى اللي فات كان شر من وجهه نظر موسى شر عمل شر افسد حياه بني ادمين افسد رزق بني ادمين الجايه بقى اشد واشد واشد دخلوا قريه دخلوا لقوا شباب بيلعبوا فوقف آه، الخضر يبص في الشباب شاف ولد ولد غلام غلام غلام يعني ما بلغش الحلم راح مسكه خده على جنب قتله طبعا قصة أصلا مخيفة وموسى لا إذا كان موسى اعترض في الأولانية وله حق يعترض فالتانية الآية اللي بعديها بتقول فانطلقا حتى إذا لقي غلاما فقتله فا فا بسرعة قتله من غير كلام قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس من غير سبب لقد جئت شيئا نكرا ده في شريعتي منكر شديد الانكار من اشد المنكر قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبر الاولاني الاولانيه قالوا قال الم اقل انك لن تستطيع الثاني الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا قال ان سالتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني انا انا انا ما اعرفش سيدنا موسى قال دي انا مش قادر ولا قال دي انا غلطان ومكسوف مش عارف قال ان سالتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا انت انت معك حق فانطلقا صمت إيه حالتك ايه يا سيدنا موسى اصبري معلش المصيبه مش فاهماها مش كده اصبري الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا القصه الثالثه وصلوا القريه دخلوا القريه جعانين ما كلوش من من الصبح سيدنا موسى جعان جدا والخضر جعان جدا حتى آه، اذا اتيا اهل قريه استطعما اهلها فابوا ان يضيفوهما قريه بخلاء البلد بخيله معروف عن اهل البلد دي ناس بخلاء مفيش بيت رضي ياكلهم ولا يطعمهم فقالوا طب تعالى معايا وفضل يدخل في القريه يبص على البيوت يا عم احنا جعانين انت طب طب موديني فين م- ما يعني سيدنا موسى والله اتعلم الصبر كتير قوي في الرحله دي على فكره سيدنا موسى في فوكزه موسى فقضى عليه والقى الالواح وده هيعالج بني اسرائيل سيدنا موسى محتاج تدريب تدريب على الصبر رافق الخضر يا موسى ها فضل يدور في البيوت ها حتى إذا أتى أهل, أهل قرية استطعب أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض شوف كلمة يريد هو الجدار بيريد يريد شكله كده بيشاور عقله يقع يريد أن ينقض يلا يا موسى إيه ه- هنعمل إيه هنصلح البيت نصلح البيت نصلح البيت ليه اشتغل صلح البيت صلح البيت رمم رمم رمم إيه، رجع البنا ظبط ظبط سيدنا موسى ما قدرش بقى يعني يعني اللي اكرمونا وركبونا السفينه من غير فلوس خرقت لهم السفينه والبخل اللي ما ردوش يدونا ياكلونا تبني لهم بيت ايه التناقض ده دول ما يستحقوش بنت لهم بيت ده خير في غير موضوعه استغفر الله العظيم است- انتوا عارفين للاسف للاسف الناس عندها في بلادنا مثل استغفر الله العظيم يقول لك يدي الحلق اللي بلا ودان استغفر الله العظيم هذا مثل حرام بس عايزين يقولوا ايه ده ما يستحقش خد واللي يستحق ما خدش دي الثلاث قصص دي الت... خلي بالكوا آه، بص الايه بتقول لك ايه فانطلقا حتى اذا اتيا اهل قريه استطعما أه- اهلها فابوا ان يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد ان ينقض فاقامه فسيدنا موسى ما قدرش قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا طب ناخد فلوسه قال هذا فراق بيني وبينك احنا انا قلت لك ما تسالنيش والناس عند شروطها يا ناس يا اللي بتعاهدوا مالكوش كلمه قال هذا فراق بيني وبينك خلاص التالتة هو سيدنا موسى اعترض في التالتة ليه مع انها خير يعني الاولانية شر والتانية شر هو سيدنا موسى انت عارف لما واحد يتلخبط يعني اصل هو الخضر عجيب الاولانية شر التانية شر اكتر توقعات سيدنا موسى للتالتة ايه شر يعني بقى ملوش حل الخضر غير نمطي الخضر تعليمه مش نمطي يا جماعه الخضر متجدد مش زي التعليم في بلادنا العيال بتبقى م... تعليم ممل ما- ما- الخ... ال- سيدنا موسى اتلخبط لان هو كان متوقع شر شر شر شر فلقى شر شر خير فاعترض ايه إيه التفسير ايه الحكمه ايه الفكره وكاننا واف- واقف الفاصل ده احنا هنقف فاصل كان الفاصل ده حياتنا كأن الغيب وقف عند هنا قال هذا فراق بيني وبينك لو ما صبرتش هيقول لك القدر استحمل بقى هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا كأنه بيقول له ايه تيجي اوريها لك للآخر تيجي تي... مش انت شفت لغايه هنا مش دي حياتكم مش دي كلها حياتكم تيجي اوريك اخرها ازاي عشان تعرف الحليم الحكيم الرحيم عشان ترضى عن ربنا تعالوا بعد الفاصل اوريك اخره التلاتة وقيس انت بقى على حياتك وتعلم من الخضر نشوفكم بعد الفاصل
في كل حرف سواد بين السطور معجزة في كل قصة جوه الكتاب في في عظام
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يعني آه، ربنا امرنا نقرا سوره الكهف كل يوم جمعه ويقول من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء الله له نورا بين السماء والأرض موسى والخضر عشان كل يوم جمعة ترضى عن ربنا فحياتك تنور زي الضوء اللي لأنك لو قريت الخضر صح هتستسلم لغيب ربنا وترضى ترضى وانت راضي و... وقلبك يتغير ووشك هيتغير كمان لأنك رضيت فالتجاعيد والرضا على فكرة له علاقة براحة القلب والوجه والحياة تتفائل حياة وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم دي لها انعكاس على حياتك العملية أصل دماغك دي عاملة زي حديقة يا تزرعها ورد بالأمل والتفاؤل والخير في بكرة يا تملاها مبيدات حشرية يأس ومفيش فايدة والحياة صعبة فكرة وع... الآية دي خطيرة الآية دي عن طريقة حياة وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم كل ما تشوف حاجة تقول ما هو ممكن تكون خير فتعيش حياة حلوة تعالوا نشوف الخضر وهو يجسد الخ- الغيب ويشرح لموسى الأحداث الثلاثة القصة الأولى والرحلة الأولى ها السفينة اللي خرقها وسابهم يروحوا وهي مخروقة بعد ما أكرموهم المساكين اللي في البحر بيقول الخضر بدأ بقى يشرح لسيدنا موسى بعد ما عمل الرحلات الثلاثة فبيقول له الآية رقم 79 أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا السفينة دي يا موسى بتاعه ناس بحاره غلابه دي مصدر رزقهم ده مشروعهم الاقتصادي ومصدر رزقهم ودي مش بتاعه فرد دي كانت بتاعه القريه كلها البحاره دول بيصرفوا على اهل البلد كلها من خلال المشروع دون المشروع البسيط السفينه دي كانت رايحه وهي ما تعرفش كانوا رايحين على البلد اللي بعديهم ملك فيها اي سفينه سليمه تعدي عليه يغتصبها ويدخلها في اسطوله وياكل حقوق الغلابه وانا خفت على القريه دي فكان الحل ان انا اعمل ضرر اصغر عشان احميها من ضرر اكبر لغايه ما تعدي على الملك يجي الملك يقول لهم اقفوا السفينه دي بتاعتي يفاجئوا فيبصوا في السفينه فيلاقي فيها خرق فيقول لهم لا دي معيبه عدوا مش عايزها فلما يعدوا يقولوا الحمد لله ان كان فيها الخرق بس مين اللي عمل الخرق دون فكان من رحمه ربنا ان يحصل الخرق ممكن اقول لك حاجه تخيل لو كان سابها وعدت تيجي نكمل القصه يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو ك... تعالوا نتخيل نتخيل عدت السفينه سليمه خدها ضاع رزق القريه كلها مش البحاره بس لا ده كمان تعالى نتخيل اكتر في واحد من البحاره اعترض اتسجن والتاني شد مع واحد من الحراس اتقتل وتيتم عياله مش كل اللي انا بقوله ده وارد ولا مش وارد فاردت ان اعيبها انا ما غرقتهاش يا موسى انا عملت عيب عشان تعدي وبعد ما تعدي يشوف القدر عمل كده احيانا اه تعالى بقى علينا احيانا يحصل في حياتك عيب العيب دون قد يكون سر نجاتك وانت زعلان العيب اللي حصل في عربيتك يوم ما عملت الحادثه العيب اللي حصل في حياتك يوم ما اتطلقتي العيب اللي حصل في حياتك يوم ما سبت بلدك قد يكون رحمه من ربنا انت وانت سايب بلدك كنت بتعيط وكنت بتقول انا بحب بلدي انا مش قادر اعيش بره بلدي بس انت ما تعرفش ان العيب دون كان يمكن هو سر نجاتك الخرق اللي في حياتك فخرقتها الخرق اللي حصل في حياتك قد يكون سر نجاتك وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم القصة الأولانية بتقول لك اتعامل مع العيوب اللي في حياتك على إن قدر ربنا كله رحمة لانه عليم وانت ما كنتش تعرف وموسى لما سمع القصه اكيد انا فهمت انا فهمت دلوقتي والبحاره يمكن لو عرفوا ان الخضر عمل كده كانوا راحوا شكروه وقالوا له كتر خيرك مع انه موسى كان بيقول له انت ازاي عملت كده انت بوظت حياتهم ابدا القدر ما بوظش حياتك القدر نجاك ممكن بقى تفتكر دلوقتي ثلاث حوادث في حياتك لا ممكن اقول لك حاجه ممكن تفتكر اكبر خمس انجازات في حياتك انا بقول لك اهو وانت قاعد وفكر معايا على الاقل ثلاثه منهم وراهم ازمات معلش فكر كده تاني افتكر لي خمس انجازات انا انا انا شخصيا في انجازين او ثلاثه من اكبر انجازات حياتي وراهم ازمه شديده شديده شديده ببكاء ودموع والام ويا رب يعني وهو رحمه كبيره قصه ذبح اسماعيل ياه كان لازم حدث يهز البشريه ويخليها تهتم قوي عشان يفضل الفقراء ياكلوا في العيد ليوم القيامه قصه ألم هاجر على ابنها اللي مش لاقي مية وهي بتسعى من من غير الألم ده ما كانش والحرقة بتاعت الأم ما كانش طلعت مية زمزم قصة لولا إلقاء يوسف في البير ما كانتش مصر نجت من المجاعة الأزمات وراها إيه؟ قصة الحرب الطاحنة بين الأوس والخزرج 40 سنة لولاها ما كانش الأنصار يبقوا بيدوروا على الخلاص في رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقبلوه قصة حروب الردة اللي احنا كلنا بنزعل بقى بعد ما معقول ما يموت النبي صلى الله عليه وسلم تحصل حروب ردة ما كناش عايزين دي لولا حروب الردة ما كانش المسلمين خدوا تدريب علشان يدخلوا في حرب مع الفرس والروم عشان مصر والعراق وفلسطين تبقى مسلمة هات ورقة وقلم بقى واكتب انت كمان واسجد لربنا وقول له رضيت يا رب قول الحمد لله واحد دلوقتي قال فكرني قال لي الحمد لله هل انت راضي عن ربنا في حياتك دي القصه الاولى لسه راضي يعني ايه كلمه رضا ترك الاعتراض عليه في ملكه اوعى تعترض عليه في ملكه يعني ايه رضا ان تقف مع الله حيث اراد انا معاك يا رب حطني مطرح ما انت عايز يعني ايه رضا سكون القلب الى اختيار الله انه هو الافضل عرفت ليه من قال حين يصبح ثلاث مرات رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وجب على الله ان يرضيه في ذلك اليوم اللي يقولها كل يوم الصبح وكل يوم بالليل لازم ربنا يرضيه في ذلك اليوم اكتبوها يا جماعه وحطوها في سرايركم عرفت ليه من قال حين يسمع الأذان عشان تتدرب عليها رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا غفرت له ذنوبه عرفت ليه من قال رضيت عرفت ليه النبي بيقول ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا هو ده المؤمن بجد عرفت ليه راجل بيسأل النبي أي العمل أفضل قال إيمان بالله ورسوله وجهاد في سبيله فقال هل هناك شيء أهون من ذلك قال ألا تتهمه في ملكه ألا تتهمه في شيء قضاه يا كأنه بيقول لك إذا لم ترضى بقضائي فاخرج من تحت سمائي راضي؟ ها راضية؟ بدأت تنور؟ ها أصل خلي بالك بقى كل ما نقرأ سورة الكهف كل يوم جمعة تنور بقى وتفتح وخلاص وتبقى عسى ان تكرهوا شيئا دي نبروزها بقى ونحطها في لوحه ونعلقها و... و... ونتحول من شخصيات بتعمل كده لشخصيات آه، راسك حديقه مليانه ورد ورد الامل والتفاؤل ها، شفتوا بقى يا جماعه احيانا القدر آه، ابن مرض وابن مرض امه ولازم تتقطع ايده والا هيحصل مرض وينتشر ويموت امه بتقول ابني ما يتقطعش ايده والاب بيقول لازم تتقطع ايده مين اشد رحمه مين اشد رحمه الاب ولا الام طبعا الاب لانه هيموت لو ما اتقطعتش ايده ها، ده ربنا بيقول اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا هو يرضاه لك وانت مش راضي ارضوا يا جماعه ارضى قول لقلبك ارضى طيب نتنقل على ال- على القصه الثانيه ها يبقى القصه الاولانيه فقد الرزق كل واحد في حياته حصل عيب من اول خبطه عربيه لغايه بيت وقع لغايه كذا لغايه كذا اتعلمت ها القصه الثانيه واما الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة إيه الحكاية؟ الولد دون ربنا العليم عارف مستقبله هيكون إيه؟ ده مش هيكون ولد عادي لما يكبر هو لسه ما بلغش ده هيكون طاغية كلمة طاغية في القرآن أشد بكتير من ظالم طاغية دي ما تجيش كتير طاغية ده يعني عتاة الإجرام في الأرض اللي هم يتعدوا على الصوابع خمس ست ده كان هيطلع من يعني كان هيزود الأرض آه، آه، م- مش فيه هتلر وفيه كذا ده كان هيطلع حاجة زي كده ده كان هيطلع طاغية من عتاة الإجرام و- و- وشوف الآية طغيانا وكفرا يعني يعني حط الطغيان قبل الكفر لأنه كفره على نفسه لكن طغيانه كان هيبهدل في الأرض وبعدين ده كان هيبهدل أبوه وأمه طب ايه الحكمه يعني ربنا ربنا يعني يعني حرام الاب والام طب ليه خلقته من الاول يا رب مش كده ايه الحكمه آه مش يمكن ابوه وامه دول مكتوب لهم حته في الجنه فوق قوي ما كانوش هيدخلوها الا بموت ابنهم دون والالم اللي حصل لهم او مش يمكن لما ربنا هيبدلهم بولد تاني ساعتها هيعرفوا نعمه ربنا فيعيشوا حامدين لربنا عمرهم كلهم او بلاش مش يمكن موته هيفوق الاف الشباب اللي زيه عشان يفوقوا يرجعوا لربنا زي ما بنسمع على حوادث العربيات في بلادنا فالشباب اصحابه يفوقوا ويرجعوا لربنا فتبقى رحمه بيهم هتقولي طب وهو ذنبه ايه يا عم انت مش فاهم الولد ده مات صغير ده لو كان كبر كان هيبقى ايه طاغيه يعني هيروح فين النار ده داخل جنه الولد ده هيخش الجنه لانه ما عملش حاجه يعني هو خلقه اصلا عشان حكمه لناس تانيين وبعدين هيموت قبل ما يبلغ الحلم عشان رايح الجنه ولو كان عاش كان هيروح النار وكانت القدر من رحمتها بيه ان هو يموت ابوه وامه كسبوا وهو كسب والمجتمع كسب المجتمع كسب مفيش طاغية أبوهم كسبوا أولا الصبر يجيب جنة ثانيا هيبدلهم خيرا منه زكاة هيجي لك ولد تاني ثالثا هو كسب أنه داخل الجنة أنا مرة رحت الأم ابنها مات فكانت منهارة فقلت لها أحيانا ابني يموت ما كانش عمل حسنات كتير كان بعيد فامه تبعت تبعت له حسنات وتصلي لو كان عاش ما كان ويعملوا له عمره ويعملوا له صدقه جاريه لو كان عاش ما كانش عملها لو كان مات عنده 70 سنه ما كانش عملها يموت صغير فياخد حسنات قد كده فيتكتب من اهل الفردوس وامه لو كانت عشمت من غير مصيبه ما كانتش هتعمل الحسنات دي اصلا من كتر ما عملت حسنات يقوم يتكتب يوم القيامه خدي بايد ابنك انتوا الاثنين في الفردوس الاعلى دنيا ايه ما كلكم ميتين خش الفردوس الاعلى فيضحكوا على رحمه ربنا يوم القيامه ويقولوا له يا سلام يا رحيم زكاة وأقرب رحمة وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم تخيل لو كان مشي للآخر الرضا يا جماعة الرضا سيدنا عروة بن الزبير آه، كان رايح يزور أمير المؤمنين فمعاه ابنه الصغير فدخل عند أمير المؤمنين يزوره فجاله ألم شديد فالدكاترة كشفوا على رجله فقالوا ده لازم تتقطع ده عندك سرطان لازم تتشال في اللحظة اللي بيقولوا له لازم تتشال ابنه بيلعب مع الخيل الخيل دسته مات ففي يوم واحد رجله اتقطعت وابنه مات فالناس داخلة عليه مش عارفة تعزيز تقول له ايه فيبص لهم ويبتسم كده ويقول اللهم لك الحمد كان عندي سبعة عيال فأخذت واحد وأبقيت ستة وكان عندي أربعة أعضاء فأخذت واحد وأبقيت ثلاثة فلك الحمد فإن كنت أخذت فقد أبقيت وإن كنت منعت فقد أعطيت فلك الحمد تعرف تعرف ترضى كده تعرف يبقى عندك الرضا دون عمران بن حسين صحابي جاله مرض مقعد يقعد على السرير ما يتحركش قعد على السرير شهور وسنين يدخلوا عليه وهم زعلانين بقى ده اللي كان بيجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبص لهم ويقول لهم ايه شيء احبه الله احببته اللي يحبه ربنا انا احبه والله ما لي في الامور من هوى الا مراد الله انا مزاجي مع مراد الله اللي ربنا يحطه اكيد ده الخ... اكيد الخير اكيد لبيك والخير كله بيديك تع- تعرف تتعامل مع الدنيا كده تعرف ترضى كده سيدنا حمزه لما قتل يوم احد ومثل بيه و- و- و- و- وجت هند بنت وفك وشقت بطنه وخدت كبده يا مثل بجسده فالنبي قال ل- ل- ل- ل- للزبير اوعى تخلي امك صفيه لانها اخت حمزه تشوفه خدها بعيد فسيدنا الزبير وقف لها فقالت يا بني اتخشى علي والله إن ما حدث لحمزة بجوار عطاء الله لنا لقليل ولقد أرضانا كثيرا ده رضانا كتير قوي فلما سمع النبي قال ائذنوا لها أن تراها راضي راضي عن ربنا راضي عن ربنا أنا ليا صديق اسمه عاصم فقد بنته من شهرين عندها 18 سنة ماتت الله يرحمها تألم قوي بس بيقول لي ايه قال لي تصدق انا بنتي عاشت معايا كام سنه متعتني قوي قوي قوي كانت تبعت لي مسج وانا في الشغل بحبك كانت تبعت لي مسجات ايميلات وانا عايش معاها في نفس البلد انت اعظم بابا في الدنيا بيقول لي تصدق ان انا فكرت ان ربنا رحيم قوي ياما عيال عاشوا مع ابائهم 60 سنه ومتعهمش ربنا جمع لي في 18 سنه متعه 60 سنه راضي عن ربنا ولا مش راضي عن ربنا ارضى عن ربنا عشان يرضى عنك انت ما سمعتش الآية اللي بتقول رضي الله عنهم ورضوا عنه الرحلة الثالثة وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة شوفوا كلمة رحمة جاية معانا كم مرة الرحيم رحمة من ربك يعني إيه الجدار ك... الاب كان فيه اب وعنده الولدين دول وعارف ان القريه كلها بخلاء زي ما قلنا فخاف على الولدين فخبى كنز تحت الجدار اللي كان هيقع ده علشان لما يكبروا ياخدوا الكنز الخضر لما عدى العيال لسه ايتام صغيره فخاف لو الجدار يقع الكنز يبان فقام باني الجدار تاني عشان يكمل 20 سنه لغايه ما العيال تكبر ولما يكبروا يكون الجدار وقع فيطلعوا الكنز شايف القدر بيعمل ايه لو انت صالح اب صالح ما تخافش القدر هيحوط على اولادك وهيحميهم لك زي ما جه الخضر الخضر بيجسد القدر حافظ على البنى ها هيكبروا كمان قد ايه بس العيال دول هيقعدوا ايتام لان القريه بخلة هياكلوا منين معلش بدل ما يفقدوا وهم عيال ويفقدوا وهم كبار يتعذبوا شويه وهم ايتام ويمكن دي تجمدهم لما يكبروا ياخدوا كنزهم كان القصه عايزه تقول لنا ايه الرحمه في تاخر الرزق لو جوازك اتاخر يا رب ده انا طيبه واخلاقي حلوه اصبري مش يمكن مجهز لك حاجه في وقت صحيح يا رب انا نفسي اخلف وما بخلفش بقالي عشر سنين اصبري مش يا رب امتى الرزق بقى تعبنا من الحياه دي اصبر القصه الثالثه قصه تاخر الرزق وان وراها رحمه هيتاخر الرزق قد ايه 20 سنه ليه ده احسن ليهم طب لو كملت هتحصل ايه ها وتتختم القصه بايه رحمه من ربك ها يا جماعه وبعدين آه، القصه فيها حته حلوه قوي خبوا حاجه لعيالكم مش هي بتقول كده لو بتقول حاجه تانية لو بلادكم عندها كنوز وهتتاخد ما تطلعش كل الكنوز اللي عند بلدك القصتين غلام وغلامين مش كده غلام والاتنين ابوهم صالح والاتنين اطفال مش كده في القصتين واحد اتقتل والتاني اتبنى له جدار لو انت بتبص من بره ومش فاهم الموضوع في ايه التناقض ده وهو منتهى الرحمه لانه عليم حكيم رحيم بس في حته تانية انا عايز اقولها يا شباب الرحمه بالاباء والامهات فخشينا ان يرهقهما شو على فكره ربنا بيحب الاباء والامهات قوي رحيم بيهم قوي موت الولد عشان ابوه وامه رحمه بيهم اوعوا تكونوا عاقين يا شباب اوعوا العقوق فيها موت مات الولد لا لا ابوه وامه ما- ابوه وامه ما يتبهدلوش والتاني رحمه بابوه وامه بنى له الجدار الاباء غاليين على على ربنا قوي اوعى يا شباب اوعى يا بنات اوعي دمعه عين ام أ- أ- فيها موت القصه بتقول لك كده اوعي حرقه قلب اب من غضبه اوعى تخون ابوك اوعي تخوني ابوكي اوعي في... في- اوعي الموضوع مش بسيط دي ال... ال... القصه خلصت القصه بتقول ايه القصه تيجي نشوفها لاخرها شفتها لاخرها رحمه ولا لا خرق السفينه كان رحمه وقتل الغلام كان رحمة وتأخير الرزق كان رحمة الرحمة هي مدار الحياة الأمومة رحمة ورحمة الحيوانات بحي... ب- ببعضها رحمة والنبي رحمة إنما أنا رحمة مهداة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين والأنبياء رحمة ووجود أبوك وأمك رحمة والجواز رحمة والبيوت رحمة وال... و... و... ال- الكون قام على الرحمة الكون قام... ورحمتي وسعت كل شيء إن الله كتب تحت العرش إن رحمتي سبقت غضبي لا إله إلا الله ها يا جماعة راضي بقى ولا مش راضي هتروحوا النهاردة راضين الرضا باب الله الأعظم ومستراح العابدين وجنة الدنيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا هتقول لي وإيه علاقة القصة بقى بموسى أولا موسى كان محتاج يتعلم الصبر والقصة دي بتعلم الصبر تاني حاجة موسى جاي بمشكلة فرعون كأن ربنا بيقول له يا موسى أنت شايل الحق وفرعون بيواجه الحق في حاجة فوق فرعون وفوقك قدر ربنا سبحانه وتعالى اللي كله رحمه وحكمه اصبر يا موسى انا متخيل موسى راجع من الرحله دي معاه حاجتين إيه اتعلمت ايه مش قلنا راح يتعلم اذهب ف- في عبد اعلم منك راجع متعلم الصبر عشان يقدر يكمل مع بني اسرائيل متعبين وراجع متعلم حاجه تانية انا كل استبشار بالمستقبل كل استبشار القدر فوق فرعون وفوقي وهو موسى نجا بايه مش نجا بالقدر لما لما عدى من البحر هو نجا بكده نجا باللي اتعلمه من الخضر دي ال- ال- القصه وخلي بالكم هو موسى رايح بمشكله امه فالخضر وراله ايه الخضر ما ورالوش مشكله امه وراله مشكله افراد كأن ربنا بيقول له إيه؟ إذا كنت أنا رحيم وحكيم مع الأفراد فما بالك بالأمة؟ أيعقل أن أهتم بالأفراد كده وما أهتمش بالأمة كلها؟ يا أمة محمد القصة دي كلها أمل. أمل وعسى أن تكرهوا شيئا وهو وضع الأمة الحالي وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. كل حاجة بتحصل لنا وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم في حياة الأمة وفي حياة كل واحد منكم ممكن بقى تراجع قصة حياتك وتشوف كم أزمة كان وراها كم كم كم انجاز كان وراه ازمه وتقول اه فاضل حته لطيفه قوي قوي قوي هتبسطك قوي انا عايزك تتخيل يوم القيامه احنا جينا بقى يوم القيامه والحكيم العليم الرحيم وانت واقف بين ايديه يوم القيامه ويطلعك على حياتك ويوريك اخر كل حاجه إنت- حد متخيل دي جامده جدا دي دي لذه رهيبه يعني يعني دي ممكن تكون من لذات الجنه الغير عاديه ان انت قاعد في الجنه وربنا يقول لك دي عشان دي فاكر لما ايدك اتخبطت وقلت اي ليه كانت عشان دي حاجات صغيره فاكره العربيه فاكره جوزك لما عمل كذا فاكره فاكره تاخر الخلفه فاكره تاخر الرزق فاكر البيت لما حصل له كذا فاكر فاكر فاكر فاكر, فاكر. انت انت متخيل ساعتها هتدوب حبا لربنا والله تذوب حبا لربنا تقول له انا انا خساره ان انا عديت ال 60 سنه بتوع الدنيا دول من غير ما ارضى واحبك ولذلك اخر كلمه بيقولوا ايه واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين يا الحمد لله رب العالمين ولما يخش الجنه اول كلمه يقول لهم ايه يا اهل الجنه هل رضيتم فيقولون وما لنا لا نرضى يا رب وقد بيضت وجوهنا وادخلتنا الجنه فيقول بقي شيء يا اهل الجنه ارضى عنكم فلا اسخط عليكم بعدها ابدا خلاص ما عادش فيه اختبارات وما عادش فيه تشوف اخرها وما تشوفش اخرها من النهارده سعاده بلا ما تشوف يا حب يا بحب حب الله سبحانه وتعالى رضيت يا رب رضيت بحب الحكيم بحب العليم بحب ال- الرحيم راضي يا رب انا راضي انا بحبك راضي اللي يحصل في حياتي كله خير ديا ال- القصة وديا الآيات اقروا الآيات النهاردة وادخلوا على عمرو خالد دوت نت نتناقش هدخل معاكم صوت وصورة نتكلم صوت آسف و... و... وتشات النهاردة 12 ونص بالليل على موقع عمرو خالد دوت نت ونسمع بقى الشباب وهم بيقولوا إيه على الرضا أو إنجازات حياتهم اللي وراها كان أزمات ابعتوا لنا وقولوا لنا أو أي حد عنده قصة اتعلم منها وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم يا رب الأمة ترضى عن ربها وعن القدر كل يوم جمعة وانتوا بتقروا كتاب ربنا بتقروا سورة الكهف افتكروا موسى والخضر وارضوا عن قدر ربنا واعرفوا القرآن ده عظيم قد ايه اللي اهدى لكم القصة دي وقال لكم قروها كل اسبوع عشان ترضوا وتطمئنوا انه حكيم وانه عليم وانه رحيم والخير كله بيديك والشر ليس اليك اني داع فامنه يا رب يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام يا عظيم يا عظيم يا عظيم اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله واليك يرجع الامر كله اللهم لك الحمد اللهم لا ندري كيف نشكرك وشكرنا لك نعمه تستحق الشكر كيف نشكرك وشكرنا لك نعمه تستحق الشكر لك الحمد بالاسلام ولك الحمد بالقران ولك الحمد بالايمان ولك الحمد بنعمه الاهل والولد والمال كنا فقراء فاغنيتنا فلك الحمد كنا ضعفاء فقويتنا فلك الحمد كنا ضلالا فهديتنا فلك الحمد الحمد لله الحمد لله اللهم يا ذا الجلال والاكرام اللهم لك الحمد انت ملك السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت نور السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت نور انت قيوم السماوات والارض ومن فيهن رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا لبيك وسعديك لبيك وسعديك لبيك وسعديك والخير كله بيديك والخير كله بيديك والشر ليس إليك يا عليم يا حكيم يا رحيم يا من رح- رحمتك رحمتك وسعت كل شيء يا من كتبت على نفسك الرحمه يا من حرمت الظلم على نفسك يا من كتبت رحمتي سبقت غضبي يا رحيم يا رحيم يا ودود يا من تتنزل كل ليله تنادي من يدعوني فاستجب له يا من اذا تقربنا اليك شبرا تقربت الينا ذراعا يا من ارسلت النبي رحمه للعالمين يا رحيم نستغفرك يا رب من كل عدم رضا فعلناه في حياتنا نستغفرك نستغفرك نستغفرك نتوب اليك من عدم الرضا نستغفرك يا حكيم نستغفرك يا عليم نستغفرك على ما نطقنا بعد ان حدثت لنا مصيبه من غضب او كلمات شر نستغفرك يا رحيم تب علينا الليل اغفر ذنوبنا استر عيوبنا ارحم ضعفنا اجبر كسرنا يمن كتابنا يسر حسابنا تول امرنا اعتق رقابنا فك اسرنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا الليله تحب العفو اعتقنا الليلة اعتقنا اعتقنا يا من لك عتقاء من النار اعتقنا اعتقنا تقبلنا ارضى عنا وارضنا آمين آمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هو الدليل في طريق سوا بنمشي بيمنا ماسكينه ونتحمى فيه في كل شبر في أرض الله كتاب الله رب العباد سواه يبقى لنا طارق نور وخير لكل الحياة قرآن كريم هدى للبشر وهدية طوق النجاة والهادي البشرية في كل حرف سواد بين السطور معجزات في كل قصة جوه الكتاب في عظام هو الدليل في طريق سوا بنمشي بيمنا ماسكينه ونتحمى فيه في كل شبر في أرض الله